عيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم ربنا سبحانه وتعالى ما نقدرش نوفيها مهما قلنا ومهما عدنا اللهم لك الحمد والمنة يا رب العالمين لك الحمد يا رب العالمين على ما أنعمت وما أوليت يعني نعمة كبيرة إن احنا نلتقي كل يوم ثلاث كنت أتمنى الأسبوع يكون فيه ثلاث أيام يوم ثلاث لكن قدر الله ما شاء فعل أه بحمدك يا رب سبحانك يا رب اللهم لك الحمد لك الحمد على كل نعمك يا رب أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد وأنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد وأنا الذليل الكثير الذي جبرت خاطره وكسرت وجبرت كسره فلك الحمد وأنا أنا كل ما يتخيل وما ينسب إليه من نقص ولك الكمال المطلق يا رب العالمين فقد جبرت بخاطرنا وأكرمتنا وأعززتنا وأغنيتنا وعلمتنا فلك الحمد لك الحمد على هذا اللقاء يا رب العالمين لك الحمد على برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بسببه بفضل الله سبحانه وتعالى آه، آه، يعني وبسبب آه، يعني الدعوة البسيطة اللي اللي من 22 سنة ربنا أكرمني وقلت نرفع شعار البسمة والرحمة ف- فربنا سبحانه وتعالى أكرمني برسالة آه، دكتوراه فخرية من الكلية الأمريكية على آه، آه، أنني يعني اللهم لك الحمد يا رب العالمين من من أكثر الدعاة تأثيرا وأنا بأهديها لكل إخواني الدعاء يا رب العالمين ربنا يحفظهم ويكرمهم ويوفقهم كل هذا بمجهودات جميع الدعاء وليس مجهودي أنا فقط ومجهودات إخواني وأحبابي في قناة إقرأ أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل القائمين عليها وأن يبارك في كل إخواني في آه، ال- المشاركين في برنامج ليلة في بيت النبي ابتداء من آه، المخرج للمصورين ل- للمعدين لكل والله أتمنى أن أنا أحتفل بيه واحد واحد هنا ربنا يا رب يجازيهم عني كل خير يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير تعالوا نخش على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي فعلا بيوحشنا بيوحشنا نفسنا نشوفه كل يوم والله وكل لحظة داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع بعض الصحابة وبيعلمهم حاجة وخلق جميل جدا وأدب عظيم جدا جدا محتاجين إن احنا نستشعره في هذه الأيام قال لهم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من كتر ما سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجار يا محمد الجار يا محمد الجار يا محمد بيقول من كتر ما عمال يوصيني بالجار ظنيت انه هيقول له ده على فكرة ده الجار هيورثك في فلوسك حتى ظننت أنه سيورثه عشان كده لقائنا الليلة دي إن شاء الله بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة الإحسان إلى الجار مكانة الجار يا جماعة ما كانتش موجودة في الإسلام وبس دي كانت موجودة في الإسلام وفي الجاهلية تخيلوا حضراتكم في الجاهلية زمان كانوا الناس كانوا كانوا يحسنوا إلى الجار ويكرموا الجار وكانوا يحافظوا على حرمات الجار حتى أثر عن عنترة بن شداد أنه كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جورتي مثواها وورد عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين إن هو بيقول إن ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية مستحبة والمسلمون أولى بها ثلاث أخلاق كانت موجودة في الجاهلية كانت من أجمل الأخلاق أول خلق فيهم إن لو نزل ضيف على أي واحد أيام الجاهلية كان يعني من أجمل الأشياء التي يتمتع بها أهل الجاهلية انهم كانوا يجتهدون في اكرام الضيف وفي بر هذا الضيف الحاجه الثانيه ان الواحد فيهم لو كانت زوجته كبرت في السن وحتى هو ما بقاش ليه رغبه فيها كزوجه ما كانش ابدا ي- ي- يبعدها عنه كان بيقربها منه وكان يمسكها خوفا عليها من الضياع وكان يخاف عليها لحسن تضيع في وسط خضم الحياه الحاجة التالتة اللي كانت موجودة في أهل الجاهلية إن هم كان لو حل بجار دين أو شدة كانوا يسعون لسداد الدين ولتفريج الهم عن جاره ودي كانت من ضمن الأخلاق اللي موجودة في الجاهلية فجاء الإسلام فأقر تلك الأخلاق فقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ممكن واحد من حبايبي يسالني يقول لي هم الجيران كام نوع اقول له الجيران ثلاث انواع ثلاث انواع اه ثلاث انواع يعني مش كل جار له حقوق مثل الجار الاخر اقول له لا كل جار له حق غير الاخر لكن في النهايه الكل له حق في جار ليه حق واحد وفي جار ليه حقين وفي جار ليه ثلاث حقوق يا خبر ابيض ازاي اقول لحضرتك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الجار الاولاني اللي أخبروا عنه قال آه، يعني قيل أن الجار له جار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق ال- الإسلام وحق الرحم يعني جار ومسلم وقريبي يبقى كده ليه كام حق ليه ثلاث حقوق حق الجوار لأنه جاري وحق الإسلام لأنه مسلم وحق القرابة والرحم لأنه قريبي فدوت أعلى أنواع الجيرة ان يكون جاري ومسلم وقريبي يعني ليه ثلاث حقوق طب والجاري اللي ليه حقين الجار المسلم اللي مش قريبي فله حق الجوار وله حق الاسلام طب والجار اللي ليه حق واحد الجار المشرك ياه الجار المشرك له حق اي نعم الاسلام بيقول للجار المشرك له حق اللي هو حق ايه ما هوش حق الاسلام ولا حق الرحم لكن ليه حق الجوار ان انا بتعامل معاه وبحترمه كانسان كانسان له حق ديننا دين عالمي يا جماعه ديننا ارقى دين في الدنيا كلها والله ما في دين في الدنيا زي هذا الدين شوف اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب العالمين مش رب المسلمين اخر سوره في كتاب الله قل اعوذ برب الناس مش رب المسلمين حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن ويقول جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الله على الإسلام والله على المسلمين لما يعرفوا دينهم صح مش الدين اللي بيدعو للعنف أو, أو, أو الشدة أو التكشيرة أو المعاملة السيئة أو الخلق السيء أو السب أو اللعنة أو أو ده مش ديننا ده مش ده دين تاني خالص ده دين ممكن يكون بعيد عن ديننا ملناش علاقه بيه لا من قريب ولا من بعيد انما ديننا فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك تعالوا نشوف بقى حق الجوار في الإسلام الله على نعمة الإسلام ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم وفداه أبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم حق الجوار في الإسلام أو منزلة الجار في الإسلام يقول جل وعلا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى خد بالك وبالوا- وبالوالدين إيه إحسانا وبعدين يقول لك وبذي القربى يعني وبذي القربى إحسانا وبعدين واليتامى إحسانا والمساكين إحسانا يا خبر أبيض يعني كلمة إحسانا دي مش للوالدين قال لك لأ ده إحسانا دي للوالدين وللي بعدهم وبالوالدين احسانا وبعدين ايه قال لك ايه قال لك وبذي القربى الله اكبر قرايبي ال- ال- ال- الارحام واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الجار ذي القربى الجار القريبي والجار الجنب قالوا الجار اللي هو ما هوش قريبي وبعضهم قال الجار البعيد وبعضهم قال الجار غير المسلم ده بيسموه ايه الجار الجنب دوت من حق من حقه علينا ان احنا نحسن اليه ان احنا نكرمه وان احنا نجنبه اذانا وان احنا نحسن اليه ونتعامل معاه احسن معامله ونوريه اخلاق الاسلام واخلاق المسلمين ولو كان في نكبه عنده نغيثه ولو كان في عنده ازمه نعينه ولو كان في اي حاجه عنده نقف جنبه وندعو الى الله سبحانه وتعالى شفت الاخلاق الحلوه يا ناس يا جماعه دخلت الاسلام مش عشان اللي قدامها ده داعيه مفوه ما شاء الله بيعرف يتكلم حلو قوي وبيقول كلام حلو قوي قال لك لا لان اخلاقه كانت حلوه قوي ومعاملته كانت حلوه قوي فالناس شافت اخلاقه ومعاملته فاسلمت كان في شاب كان عايش في المانيا كان ليه جار الجار دوت نصراني وبعدين جاره دوت كان متعود يعني عامل اشتراك كده في احدى الجرائد الالمانيه فكل يوم ال- بتاع الجرائد بيجيب له الجريده يحطها له قدام باب الشقه ويمشي فالمهم الج- الشاب النصراني الالماني دوت سافر سفريه كده آه، سفريه عمل سفريه اي حاجه سافر قعد ثلاث شهور ما يجيش وبعدين الجار المسلم كل يوم يشوف الجريده محطوطه قدام بابه فكان يعمل ايه ياخد الجريده ويستفها بتاريخ اليوم واللي بعده واللي بعده واللي بعده راح شايل له الجرايد بتاعت الثلاث شهور عنده في البيت فلما جه من سفره قال له الحمد لله على السلامه و... وانا كنت شايل لحضرتك الجرايد اللي كانت بتجي لك طول الثلاث شهور اللي فاتت ديت وتفضل حضرتك وراح مطلع له 90 جريده مستفهم بعدد الايام فقال له متشكر جدا واشكرك على الخلق دوت و- وظن ان هو يعني محتاج اي حاجه كده يعني مساعده ولا حاجه فبيطلع مبلغ قال له لا انا مش محتاج حاجه قال له امال انت عملت كده ليه؟ قال له عملت كده لان ديني بيامرني بحسن الخلق مع الجوار بيامرني بحسن الخلق مع الناس كلها وبخاصه مع الجار طبعا فرح جدا جدا ومبسوط جدا ان في جار في الدنيا ما هوش مس... يعني مسلم على غير ديانته بالاخلاق ديت فضل على كده فترة طويلة يتأمل حسن خلق هذا الشاب الحاد لما تأثر جدا خلال ثلاث شهور تانيين كان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده بيقولوا عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل أنا بأخلاقي بسلوكياتي بمعاملاتي ببسمتي برحمتي بأسلوبي الطيب خد بالك ممكن أأثر في ألف واحد فمنهم من يسلم ومنهم من يلتزم إن كان هو مسلم طيب ولو ألف واحد جم يكلموا واحد في مسألة خلقية معينة هم ما بيعملوهاش يعني وقف ألف واحد كده بيقولوا الواحد إيه خد بالك ولابد أن تبتسم ولابد أن تكون بسامة المحية ولابد أن تكون آه، بتهش وتبش في وجوه الناس و و- فبص للألف واحد لقاهم مكشرين فلن يتاثر بيقولوا هم بيكلمونا عن البسمه وهم ما شاء الله ضاربين ال 111 ومكشرين يبقى لن يتاثر فقالوا عملوا رجل عمله حاله اخلاقه سلوكياته خد بالك قدواته للناس ديت عملوا رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل الله أكبر تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن حسن الجوار اللهم صل وسلم وبارك على معلم البشرية يا الله والله نعمة نعمة نعمة ورحمة من ربنا إن ربنا أكرمنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كل خير هو قال كده ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه ما سبتش حاجة والله ما خبيتش حاجة ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه الله أكبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما آه، عند آه، البخاري ومسلم حديث اللي قلناه في أول الدرس ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى وظننت أنه سيورثه فسيدنا عبد الله بن عمر كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح راح محقق ال- ال- ال- الحديث دوت كواقع عملي بقى في يوم من الايام طلب من الخدم اللي عنده ان هم يذبحوا شاه فبعد ما ذبحوها قال لهم هل اعطيتم لجارنا اليهودي جارنا مين احسن تكون الروايه بتقول غلط لا والله جار يهودي جار يهودي كان بجوار عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين قال هل أعطيتم هل أهديتم شوفوا الولي بيقول أهديتم لجارنا اليهودي قالوا له لا ما رضيناش لأن احنا استحينا ندي الواحد يهودي ازاي يعني فقال فبه فابدأوا قالوا له لماذا؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث الله حديث رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر الله اكبر ده من الايمان اه طبعا من الايمان من الايمان بالله واليوم الاخر قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره الله اكبر فلا يؤذي جاره وفي روايه مسلم قال فليحسن الى جاره يبقى روايه البخاري ومسلم بيقول النبي بيقول ايه اللي, اللي عنده ايمان بالله وباليوم الاخر وعارف ان في اخره اوعى تاذي جارك في روايه مسلم احسن الى جارك لا تاذيه ولا تعمل له اي حاجه وحشه بل احسن الى الى جارك وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري والله لا يؤمن خد بالك ده حديث مرعب الصحابه قاعدين حوالين النبي عليه الصلاه والسلام اترعبوا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من هو يا رسول الله خاب وخسر قال الذي لا يامن جاره بوائقه الذي لا يأمن جاره شروره وآثامه الله أكبر يبقى جار كده يقول لك إيه أنا هسكن في العمارة ديت فلازم أول ما أسكن كده يعني إيه أذبح القطة وأوريهم إيه العين الحمراء من أولها عشان يعملوا لي حساب ال- الباشا داخل والباشا خارج واخد بالك فأول ما أخش الكل يتخض اللي واقف يقعد واللي قاعد ينام واللي نايم يقوم واخد بالك واللي فاتح بابه يقفله واللي قافله يفتح يعني ايه الدنيا كلها تترعب لما يشوفوني طب ودي اخلاق مسلمين ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ان شر الناس منزله عند الله جل وعلا يوم القيامه من يدعه الناس اتقاء فحشه في ناس ممكن تروح تقابل كده مثلا تلاقي فتوه قاعد لك على نصه الحاره وماسك سكينه وقاعد ليل ونهار والشيشه قدامه ومش عارف ايه فانت طول ما انت معدي السلام عليكم ازيك يا عم الحاج ازاي صحتك يا عم الحاج ربنا يبارك لك يا عم الحاج ربنا يكرمك يا عم الحاج وانت عايز تقول له ربنا ياخدك يا عم الحاج واخد بالك لانه عامل رعب للحاره وعمال واخد الدنيا كلها يعني عمال مبلطج على الناس وعمال بياخد منهم اتوات لكن انت بتعمل كل ده ليه لانك بتتقي فحش هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ياتي رجل وينادي يا ر- يا محمد فقال من فقال فلان قال بئس اخو العشيره زعل جدا ايه اللي جابك انا مش عايز اشوفك اصلا فلما دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم هش له النبي وبش وابتسم في وجهه فتعجبت امنا عائشه قالت له فعلت ذلك يا رسول الله وانت قلت الذي قلت عنه بئس اخو العشيره قال يا عائشه ان من شر الناس منزله يوم القيامه من يدعوه الناس اتقاء فحشه تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخي وحبيبي تعالوا نكمل مع آه، آه، آه، يعني فضل آه، الإحسان إلى الجار في ظل هذا الدين العظيم الجميل الدين الذي يدعو إلى الرحمة وإلى إلى إلى إلى إن إحنا فعلا نت- تتآلف قلوبنا وتتصافح القلوب قبل الأيدي. تعال نكمل أحاديث النبي عليه السلام في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري أمنا عائشة بتقول لرسول يا, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يعني إيه إن لي جارين فإلى أيهما أهدي أو أهدي يعني الجارين اللي جنبي دولت أدي مين الأول؟ فقال إلى أقربهما منك بابا أقرب جار من الجارين اديله الأول وبعدين ادي التاني يبقى إذا كلما اقترب باب الجار فكلما كان أولى بالإكرام ليه؟ لأنه جنبي سبحان الله يعني زي ما الناس حتى العوام بيقولوا بيقولوا أنا لما يحصل لي حاجة ما بقولش يا أخويا ولا يا أبويا ولا يا عمي بقول يا جاري لأن هو اللي جنبي عمي مش هيلحقني لأنه بعيد عني وأبويا ممكن يكون ساكن في مكان تاني وأخويا نفس الحكاية فلما يكون جاري ده قريب مني هو ده اللي بيلحقني هو ده اللي بينقذني ساعة الأزمات فجميل قوي قوي إن تكون قلوب الجيران متألفة وعلى الأقل لو ما كانتش متألفة فعلى الأقل ما تكونش متنافرة ما يكونش ما بينها عداوة ما يكونش في إيذاء ما بينهم وبين بعض إنه في النهاية ده جارك ما ينفعش إن أنت تتعامل معاه معاملة سيئة في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي بيوصي ابا ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه بيقول له يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك بيقول له لما تطبخ حاجه فيها شوربه مثلا آه، فرخه آه، م- آه، مثلا لحمه آه، ديك رومي لا قدر الله خد بال حضرتك بيقول له كتر الشوربه الشوربه دي ببلاش يعني مفيش مشكله بدل ما تحط في حله قد كده حط في حله يعني املى الاوضه ميه وحط فيها ال- ال- ال- ال- المرحوم واخد بال حضرتك فقال له كتر المرق كتر الشوربه ليه من الشوربه دي نفسها ليه بيسموها خلاصه الحاجه خلاصه ال- الحاجه اللي انت بتعملها ديت الشوربه بتاعتها وادي شويه شوربه لجيرانك فطب والجار هيرضى ياخد مني شرب يا سلام لو جار متواضع هياخد منك اي حاجه لو رحت قدمت له يعني عارف حضرتك طبق رز كده لو قدمت له شويه بقسماط هياخدها منك لانها هديه والهديه انما ان دلت على شيء فانما تدل على المحبه يا ابا ذر اذا طبخت مرقا فاكثر ماءه ثم انظر اهل انظر اهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بالمعروف دي الروايه الثانيه في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه اتنين مصاحبين بعض عايز تعرف مين فيهم احسن من التاني اكترهم احسانا الى الاخر هو ده اللي احسن من التاني طيب اتنين جيران ساكنين جنب بعض مين فيهم اللي احسن من التاني شوف النبي بيقول ايه قال وخير الجيران عند الله خيرهم لجاري الله انا احسن لجاري بنسبه 90% جاري بيحسن لي بنسبة 60% مين فينا اللي احسن من التاني انا لان انا اللي احسن له اكتر ما هو بيحسن الي شفت الاسلام بيعلمنا ايه بيعلمنا ان احنا نتسابق الى المكارم ان انا اكرمك علشان اكون افضل عند الله سبحانه وتعالى ما يهمنيش بقى جاري دوت يقدر ما يقدرش يحبني ما يحبنيش انا المهم ان انا بعمل العمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد بسند صحيح بيسال الصحابه بيقول لهم ايه ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله عز وجل فهو حرام الى يوم القيامه قال والله لان يزني الرجل بعشر نسوه خير له من ان يزني بامراه جاره طبعا افعل التفضيل هنا هنا ليس على بابي كما يقول علماء اللغه افعل التفضيل هو اللي هو خير يعني لان يزني احدكم بعشر نسوه خير له من ان يزني بامراه جاره لو كان الافعل التفضيل على بابه يبقى معنى كده عياذا بالله واحد يروح يعمل فاحشه في عشر نساء ويقول عشان ما اعملش كده ايه في امراه جاري لا الموضوع مش كده الموضوع من مساله ايه التقبيح يعني ان إن امر قبيح جدا ان انت تعمل كده لان جارك بيأتمنك وانت تعلم متى يخرج ومتى ياتي ومتى يسافر ومتى يعود فمن السهل جدا ان انت تتصيد زوجته او بنته فعشان كده قال لك اوعى احذر من دي بالذات زي ايه زي قول سيدنا يوسف عليه السلام قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه طب هم النساء كانوا بيدعوا لايه للفاحشه طب السجن احب اليه من الفاحشه ده معناه ايه معناه الفاحشه محببه والسجن احب لا طبعا افعل التفضيل ليس على بابي وكذلك لما قالت المراه للنبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن الخطاب لقى النساء اللي كانوا قاعدين عند النبي عليه السلام خايفين من عمر بن الخطاب قال اتهبنني خايفين مني ولا تهبن رسول الله فقالت امرأة أجل يا عمر فإنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أفعل التفضيل ليس على بابي كلمة أغ- أفظ أفظ وأغلظ من رسول الله معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفظا غليظا هو أفظ وأغلظ طبعا الكلام ده مش مظبوط كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يبقى افعل التفضيل ليس ليس على بابك يبقى معنى ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقبح لنا ان احنا ننظر الى امراه الجار او الى بنت الجار او الى اخت الجار اي امراه من نساء الجيران اوعى تبص لحاجه زي كده مش معنى كده ما تبصش هنا وبص بره لا تبص هنا ولا تبص بره ولكن انظر في كتاب الله ومتع عينيك بكلام ربنا ومتع عينيك بسنه نبينا صلى الله عليه وسلم عشان يوم القيامه هتتمتع عينيك بالنظر الى وجه الله يا رب ارزقنا واياكم لذه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى قال النبي في تكمله الحديث وما تقولون في السرقه قالوا حرام حرمها الله عز وجل الى يوم القيامه قال والله لان يسرق احدكم من عشره ابيات خير له من ان يسرق من بيت جاري لانه زي ما قلت لكم برضه الموضوع صعب جاري انا عارف بيخرج امتى وبيجي امتى وبيسافر امتى سهل جدا ان انا اسرقه سهل جدا ان اعرف بيته بيتعمل فيه ايه لكن ان انا عشان يكون عندي ورع وتقوى ودين بحافظ على جاري لما يغيب بخلي زوجتي تروح تطمن على زوجته بنتي تروح تطمن على بنته بشوف عندهم اكل ولا ما عندهمش محتاجين ايه بالظبط ما هو ممكن يكون سايبهم وحصل ظروف الفلوس راحت آه، آه، نسي يسيب لهم فلوس ما ساب لهمش اصلا ظروفه فلازم نتعهد جيراننا ولازم نخاف عليهم ولازم نحافظ عليهم والناس لبعضها زي ما بيقولوا يعني وفي الحديث الذي رواه احمد حديث عجيب جدا في غايه العجب ارجو ان انتم تفتحوا قلوبكم لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح الصحابه راحوا قالوا له يا رسول الله ان فلانا تصلي قيام الليل وتصوم النهار وتفعل وتفعل وتفعل غير انها تؤذي جيرانها بلسانها بتأذي الجيران بلسانها بتسب دي وتشتم دي وتغتاب دي وتنم بين دي ودي لكنها ما شاء الله في العباده الله اكبر عليها تحضر دروس علم بقى ما شاء الله وبتذاكر وبتصلي وبتصوم و وزي الفل في العباده قال لا خير فيها هي في النار خبر ابيض دي يا رسول الله دي دي, دي بتصلي قيام ليل وبتصوم النهار و... لا خير فيها هي في النار ليه؟ عشان بتأذي الجيران يا نساء المسلمين يا اللي ممكن ممكن واحدة م، طبعا أنا لا أعمم بقول بعض يعني نماذج بسيطة موجودة لكن موجودة ممكن واحدة تنشر غسيلها و- والغسيل بينقط مية على غسيل جارتها اللي تحت وهي يعني الغسيل كان نشف ولسه هتلمه لقيته اتبل تاني نشفي غسيلك وربنا كرم الكل دلوقتي بغسالات ال full automatic فربنا يكرمك الغساله بتطلع الحاجه ناشفه الحمد لله او منديه حاجه بسيطه ما بتنزلش ميه تمام كده نحافظ على جيراننا وعلى مشاعر جيراننا ما عندكيش غساله full automatic يا رب وسع على نساء المسلمين وعلى كل المسلمين يا رب خلي بنتك تروح لجارتك تقول لها بعد اذنك يا خالتي ممكن لو سمحتي آه، آه، آه، تحط مشمع على الغسيل او تلم الغسيل لو كان نشف اخلاقيات جميله الصوت في بيتي ما يوصلش لشقه جاري آه، طب ده انا في بيتي وانا حر وانا وانا وانا وبعلي المزيكا على اخرها وبعلي ده على لو قران حتى ما تعلوش على اخره سمع نفسك ربما انت مشغل قران على اخره في شقتك وجارك بي- بيقرا في ورد اخر في القران وعايز يتمم الورد بتاعه ربما قاعد بيذكر ربنا ربما بيصلي ربما مريض وتعبان ربما قاعد بيذاكر فلازم نراعي مشاعر الجيران يقول اصل انا في شقتي وانا حر انت في شقتك وحر ما دام صوتك ما وصلش شقه غيرك انت في شقتك وحر ما دام منظرك لو كان في حاجه غلط ما وصلش شقه غيرك ما اطلعش البلكونه بتاعتي ولابس آه، شورت ومن فوق عريان واقف عمال آه، بحرك آه، آه، جسمي بقى كده وانا بلعب مثلا كمال اجسام ولا بتاع وتقوم جارتي آه، آه، طالعه على البلكونه شايفاني بالمنظر ده واقول انا حر لا حريتك تقف لحد شباكك وبابك لو طلعت ووصلت للجيران سواء بمنظرك ده او بالصوت اللي هتطلعه يبقى انت كده اذيت جارك فلازم تحافظ على جارك خد بالك لازم جارك ده ده من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاري وفي روايه فلا يؤذي جار ده من الايمان بالله واليوم الاخر الله اكبر فبيقولوا له بيقولوا له يا رسول الله دي دي بتصلي قيام الليل وتصوم النهار قال لا خير فيها هي في النار ما دام بتأذي جيرانها طب والتانية بقى قالوا له وامرأة وفلانة لا تصلي إلا الفرائض المكتوبة ما بتصليش بقى لا قيام ليل ولا بتصوم النهار لكنها تحسن إلى جيرانها قال هي في الجنة الله شفت الموضوع خطير ازاي طب تعالوا نشوف بقى كده في عجاله سريعه كده حقوق الجار طبعا ليه حقوق كثيره جدا جدا انا بختزلها كده في شويه عناصر بسيطه كده عشان ايه نخلص الموضوع لكن عايز اقول لكم حاجه بقى وخدوها منه بقى يعني ايه كلمه من القلب للقلب قسما بالله في الزواج ما بين زوج وزوجته وفي الصحوبيه ما بين واحد وصاحبه او ما بين واحده وصاحبتها صاحبتها مش صاحبها تمام وما بين آه، واحد وقريبه وما بين جار وجاره مفيش حاجه اسمها حقوق وواجبات انا لو بحبك هقدم لك من عينيا من غير ما اعرف لا حقوق ولا واجبات اهالينا اللي هم اهالينا الناس البسطاء الجمال اللي لا قرأوا لا بخاري ولا مسلم ولا حفظوا الكتب الستة ولا عرفوا آه، علم مصطلح ولا أصول فقه كانوا يتعاملوا معاملة كما جاءت في الكتاب وهم مش عارفين بس من السجية والفطرة الجميلة وال- والأخلاق الجميلة اللي هم اتربوا عليها أنا أذكر ودي مسألة شخصية لكن أذكرها لكم على سبيل المثال كده أمي الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها رحمة واسعة رب العالمين ويلحقنا بها على الخير يا رب العالمين كانت زمان آه، كنا ساكنين في مكان ما وكانت لما تطبخ كنت الاحظ انها ايه تكتر قوي الطبيخ يعني مثلا اعزكم الله عامله ملوخيه باميه الحاجات اللي انا بموت فيها دي يعني واخد بالك آه خصوصا الباميه بالذات والملوخيه لما بيباتوا بيبقوا جمال قوي فالمهم ايه يعني ايه فكانت لما تعمل اكل زي كده فلاقيها مكتره قوي خلصت الاكل الاقيها والله العظيم عامله كده آه، عارفين الاطباق ال- الغويطه دي تقوم عم- ايه آه، عامله آه، سبعه اطباق تقول لي محمود حبيبي تعالى اقول لها ايوه يا امي تقول لي خد الطبق ده روح لام فلانه حاضر يا امي كنت انا ساعتها في رابعه ابتدائي وروح بالطبق ده لام فلانه فانا طبعا ما اقدرش اخد السبع اطباق فتعمل ايه اما تحطهم لي على صينيه واما تقول لي طب خد بقى صينيه صغيره كده حط ثلاث اطباق وايه وطلع وبعدين تعالى خد الاربعه التانيين فاطلع اخبط سلام عليكم ازيك يا حاجه ازي حضرتك آه، امي بتسلم على حضرتك وبتقول لك آه، اتفضلي وفاجئ طبعا حاجه من انا ما اعرفش بقى يعني الموضوع كان بيجي كده قدرا لان الناس كانت بتحب بعضها وفاجئ انا مثلا عاملين مثلا ملوخيه السلام عليكم يا ست كل ازي حضرتك عامله ايه ازيك يا حاجه آه، امي بتسلم على حضرتك وهترك الطبق ده تقول لي ربنا يبارك لك فيها يا حبيبي والله امك دي يا ابني والله يا ابني ما شفنا زيها في الدنيا دي ابدا فعلا كان ما فيش زيها في الدنيا بجد كانت عمله نادره قوي فتقوم واخده مني الطبق تقول لي استنى يا محمود استنى ما تمشيش خير يا خالد تقول لي بس استنى استنى تقوم داخله جايبه طبق مثلا ايه باميه طب يا حاج تقول لي والله العظيم ابدا يا حبيبي ده من ال- بي- كانوا بيقولوا بقى الجوده من موجوده واخد بالك فتحاول ادي سالم ملوخيه سالم باميه خبط على الشقه الثانيه السلام عليكم يا امي ازي حضرتك عامله ايه آه، امي بتسلم على حضرتك وبعتلك آه، طب استنى يا حبيبي تقوم حاطه لي طبق محشي فايه ال- ايه ال- ايه الهنا ده كله؟ ايه القلوب اللي كانت بتحب بعضها دي؟ طبعا لو واحد واحد مره بقول لواحد زميلي الكلام ده كله قال لي بقى لو مكانك او لا لو سمحتي سلم واستلم يعني يعني ايه مش هتاخد المحشي إلا لما تجيب الباميه يعني ايه فاهم ازاي؟ فشوف الاخلاق شوف القلوب لما كانت بتحب بعضها كانت امي تقول لي والله يا ابني انا ما ببعتكش بالحاجه عشان تجيب حاجه ليه خدت منهم اقول لا والله هي اللي حلفت تقول لي سبحان الله شوف يا ابني لما القلوب بتحب بعضها انا طبخه صنف او صنفين الاقي قدامي على السفره سبع ثمان تصناف الحب والحب اللي بين الناس النهارده ما شاء الله ما حدش يعرف حد والله الجار اللي في الشقه اللي جنبك انت ما تعرفش ده مين يعني ممكن واحد يقول لك ايه مش حضرتك ساكن جنب فلان جنب فلان فين يقول لك ده هو اللي ساكن في الشقه اللي جنبك والله طب آه، جزاك الله خير على ال- على المعلومه دي والله يعني متشكر انا هكتبها عندي عشان احفظها يعني اه فم يعني قليل جدا ما تلاقي حد عارف حد ليه؟ لأن القلوب اتغيرت، الدنيا شوية غيرت، مع إن الدنيا كلها والله ما تساوي حاجة. آه إحنا فاضلنا قد إيه يا أستاذ أحمد؟ ل- فاصل كده خلاص؟ طيب فاصل ونكمل مع حضراتكم بعد الفاصل، أوعى تنسى صلي على حبيبك.
حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وتعالوا بقى نتكلم عن حقوق الجار. هقولها في عجالة سريعة لأن الوقت جري بينا، عايز أقول أول حق هو الإحسان إلى الجار. لما قال جل وعلا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن فليحسن إلى جاره. عامله معامله حلوه ابتسم في وشه آه، اكرمه آه، حس كده ان هو قريب اليك حس ان انت محتاج تعمل له اي حاجه تسعده لان الانسان لما يسعى لاسعاد الانسان ربنا هو اللي هيسعدك والله العظيم احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم واظن اذا كان سرور تدخل على اي مسلم يبقى الجار اولى بهذا السرور الحاجه الثانيه آه، ولذلك كان من اوليات الدعوه الاسلاميه اول حاجه الناس اتكلموا عنها عن النبي عليه السلام لما هرقل سال ابا سفيان والحديث رواه البخاري ومسلم قال و- وبما يامركم بيقول يعني هرقل كافر وابو سفيان كان كافر ساعتها كان لسه ما اسلمش بيقول له الرسول بت ال- او النبي بيامركم بايه؟ فقال يامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار تخيل كانت في بدايات الدعوه بتاعت النبي عليه السلام من أرق... من الاشياء اللي ايه الابجديات الاوليه وحسن الجوار كان بيامر بحسن الجوار الحق الثاني ان انت تحب لجارك زي اللي بتحبه لنفسك ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي يعني والله العظيم لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه خد بالك دي رواية تانية غير رواية لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه لا دي رواية تانية في البخاري ومسلم أيضا والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه الحق التالي وطبعا حتة إن أنا أحب له الخير جاري جاب عربية قول ربنا يا رب يبارك له مش ايه ده جابها منين وجاب الفلوس دي منين هو هو هما بي مش عارف بيتاجروا في ايه وخد بالك واقعد ازعل واحقن في نفسي ده رزق ربنا مقدره وبعدين لو انت نفسك ان يبقى عندك زي اللي عنده قول يا رب بارك له وارزقني اسمها الغبطه مش الحسد ان انا اتمنى مثل ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير يعني آه، ر- ربنا رزقه ب- ب- بسيارة الله يبارك له بس عليه يا رب آه، آه، عمل شقته وبيضها وعمل شويه تجديدات الله يبارك له بس عليه ربنا يجعلها بركه عليه يا رب بنته ربنا رزقها بعريس الله يبارك لهم يا رب يوفقهم يا رب ويكرم بناتنا يا رب بازواج صالحين هو ده المسلم حب لغيرك زي اللي بتحبه لنفسك لان في النهايه والله العظيم مش مستاهله ده هي ساعات وكلنا مروحين كلنا مروحين يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وان الى ربك المنتهى قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم والله العظيم مش مستاهله ان احنا نحقد على بعض ونحسد بعض ونزعل من بعض مش مستاهله طيب الحق الثالث أن يؤدي إليه كل حقوق المسلم على أخيه تنصحه إذا احتاج لنصيحة تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر آه، إذا مرض تعوده إذا مات تتبع جنازته إذا عطس تشمته وإذا يعني حصل له أي حاجة ضائقة مالية تساعده تلبي دعوته آه، تتفقد أهله وعياله في غيبته تديله كل حقوق المسلم لأنه جارك لأنه مسلم ولأنه جارك والله حتى لو كان مش مسلم تحسن إليه بنية الدعوة ربنا يجعلك سبب إسلامه أو على الأقل هتخليه على الحياد حتى لو ما كانش مسلم على الأقل مش هيكره المسلمين مش هيأذي المسلمين مش عمره ما هيكون مع حد ضد المسلمين ده من الذكاء شوف قد إيه طيب الحق الرابع كف الأذى عن الجار كان في ده في ناس ده في أعوذ بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب في ناس وإن كان عددها قليل ممكن تلاقيه جاي بيحط لك ال- القمامة قدام شقتك ممكن تلاقيه بيتعمد يأذيك كنت ساكن في مكان من الاماكن وكنت ارى بعض الجيران في العماره اللي قدامنا يتعمد ان جاره اللي تحت لما يحط الغسيل يرمي عليها ال- السيجاره عشان يحرقه له تخيل حضرتك شوف الاذى لدرجه ايه ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين كفوا الاذى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه خدت بالك وبعدين جاء رجل كما عند أبي داود بسند صحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه من جاره قال له يا رسول الله أذاني وعمل فيا وعمل قال له اذهب فاصبر مرة واثنين وثلاثة حتى في الآخر قال له مش قادر أصبر يا رسول الله قال خذ متاعك خذ متاعك واطرحه على الطريق خد العفش بتاعك كده واطلع بيه وسيبه في الطريق وافضل واقف جنبه وكل اللي يعدي عليك اشتكي له فكان كل اللي يعدي عليه ايه اللي خليك واقف كده ورامي عفشك في الشارع كده قال له جاري فلان بيأذيني فالناس عماله تلعنه اللهم لعنه اللهم ليه لان هو عمال بيأذي جاره وخلاه اترمى في الشارع فمن كثرة لعن الناس لهذا الرجل جاله قال له تعالى والله لا أوذيك بعد اليوم اتفضل ارجع بيتك عمري ما هتعرض لك بأذى أبدا وجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال له إن لي جارا يؤذيني ويضيق علي ويشتمني قال اذهب فإن, فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه لو هو أذاك اكرمه لو هو ضايقك احسن إليه مش إن الراجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال له يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي وأصلهم ويقطعوني قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل اللي هو الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ده بالنسبة للقرابة وأيضا ممكن يكون بالنسبة للجار واخد بال حضرتك ف ولذلك يعني آه، واحد من الناس بيقولوا له بيشتكي بقى لاحد الصحابه بيقول له بيقول له كثرت الفئران عندي الفئران كترت قوي البيت مش عارف اعمل ايه قال له يعني هات قطه فقال له أخشى إن أتيت بها أن يفزع الفئران خد بالك فيذهبوا إلى جاري فأكون قد آذيته فأنا أصبر على أذاهم وإنيش أذي جاري الله أكبر على القلوب الجميلة حق الخامس احتمال الأذى في حق إن أنت ما تأذيهوش لا في حق تاني إن أنت تحتمل أذاه هو أذاك وأنت محتمل هو أذاك وأنت بتقول الله يسامحه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة فذكر من ضمن الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله عز وجل إياه بحياة أو بموت يبقى من ضمن الناس اللي ربنا بيحبهم فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأ- لأعيذنه خد بالك وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته الله أكبر شوف لما ربنا يحبك نادى يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك الملائكة ثم يوضع لك القبول في الأرض من ضمن الأشياء اللي تحبب ربنا فيك إن أنت تصبر على أذى جارك مش جارك قدرا رمى عليك حاجة بدون قصد يلاقي محضر معمول له في الاسم اصبر اصبر على أذى جارك الحق السادس تعظيم حرمة الجار وصيانة عرضه ما تفشيش سره لو قال لك سر ممكن يجي يقول لك عندي مشكلة وبفشيك بقول لك سري اوعى تفشي سر الجار اوعى تهتك حرمته اوعى يلاقيك في يوم من الايام بتبص من من الشباك عشان تتفرج على بنته او على زوجته اوعى اوعى اتق الله عينيك دي امانه قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يعاقبك في عينيك لو بصيت بيها الحرام ونظرتك لاي امراه في الشارع حرام وتز وتزداد حرمه لو نظرت الى حرمات جارك ده انت تحافظ على عرض جارك لان جارك برضو دقة بدقة ولو زدت لزاد السقى كما تكون اه يعني شوف زي ما هتعمل هتلاقي شوف قد ايه فجارك برضه هيحافظ على حرمتك ويحافظ على عرضك لما انت تكون غايب فلازم تعمل كده الحق السابع مواساة الجار بالمال إذا احتاج صعبة دي ها قول لي لا ده أنا أنفذ كل حاجة إلا دي بقى. إلا دي بالذات فلوسي يعني إيه آه، خد بالك يا واكل قوتي يا ناوي على موتي لا ده أنت خد بالك من حاجة ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله شوف ربنا بيقول إيه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق اطمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة اطمن والله العظيم جارك فقير وانت معاك فلوس اديته 10 جنيه والله الفلوس اللي معاك ما نقصتش بالعكس ده ربنا هيبارك ويدفع عنك السوء ويفرج عنك كرب يوم القيامة إلى غير ذلك من الخير الكبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة إن أنت تقرضه إن أنت تساعده إن أنت تتصدق عليه المهم تعمل خير تلقى الله عز وجل به الحق الثامن مواساته بالطعام إذا كان فقيرا روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ليس بالمؤمن أو ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه الله أكبر ده في ناس بتيجي من بره بالكباب وال وال وال والجمبري والكابوريا و- والاستاكوزا ها، وجاره مش لاقي لقمه حاف ياكلها خد بالك ده في واحد نايم على الحرير وان كان النوم على الحرير ده ده خد بالك اه وجاره نايم على الكراتين ده في واحد ممكن يكون يوميا او بلاش يوميا مم- ممكن كل سنه بيروح يدفع 20000 و30000 و50000 اشتراك نادي واخد بالك وجاره مش لاقي يجيب علاج زوجته خد بالك ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه ولذلك قال لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وإيه وأهدي إلى جيرانك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحق التاسع مشاركة الجار في أفراحه وأحزانه جاري بنته بتتجوز أفرح له وشاركه وأروح له وأبارك له لا وكمان فوق أبارك له بقى ديت كمان لو أنا بقى فعلا بحب الخير لجيراني اساله لو كان فقير بنتك محتاجه ايه؟ ناقصلها ايه؟ الله يبارك فيك يا عم الحاج ربنا يبارك في عمرك ده خيرك واسع قول لي بس ناقص ايه عشان ما اجيبش حاجه انتوا جايبينها والله كان ناقصها بس يعني ايه الغساله اي غساله كده ان شاء الله حتى ب 300 400 جنيه 300 400 جنيه ازاي؟ لا ان شاء الله غساله full automatic ب 2000 جنيه ب 2500 جنيه ايه المشكله؟ تكرمهم بكل غسله يغسلوا بها غسلهم في ميزان حسناتك خد بالك هو ده الجار اللي بيحب ال- لو حصل له بقى حاجه تانية ابنه مات حد قريبه مات حصل له حد عنده مريض ابنه عمل حادثه بتروح بتشاركه في احزانه وتحزن لحزنه وتفرح بفرحه فين القلوب الجميله دي الله يرحم ابائنا وامهاتنا اللي علمونا خير كبير قوي قوي قوي في دنيا صعبه قوي قوي قوي ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويرجع القلوب ديت مرة تانية وكل ما هيزداد الإيمان كل ما القلوب دي هترجع مرة تانية عشان كده بنقول احنا بنعلم الناس أخلاقيات النبي وسلوكيات النبي ومعاملات النبي علشان نرجع نتصرف زي ما كان النبي بيتصرف لأن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الحق العاشر النصح للجار وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ممكن أشوف جاري على منكر فاتكسف منه جاري ما بيصليش اقول اصل انا لو قلت له صلي هيزعل مني وهيخاصمني يخاصمني ليه ده انا عايز له الجنه اخده كده في حضني وباللين وبالرحمه وبالاسلوب الكويس والبسمه الحانيه هيستجيب الحسن البصري كان ليه جار بالمنظر ده ما بيصليش خالص فعمل ايه الحسن البصري لقاه ماشي في الشارع فراح نازل ماشي جنبه قال له اني ارى على وجهك نورا هل تاذن لي ان اسير معك قال له اتفضل فهم ماشيين مع بعض راح الجنازه معديه والراجل وحسن البصري عمال يكلمه بقى على الاخر بقى والجنه والنار وكده فالجنازه اللي معديه فالحسن قال له ارايت يا اخي لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وصله لرحم وكذا وكذا قال له اذا فليكن هو انت وقد احياك الله الان فاصنع ما قلت فكان هذا الرجل من افضل الناس بعد ذلك بهذه الكلمه الحانيه الجميله التي قالها له الحسن البصري. رقم 11 ان انت لو ساكن في شقه وهتعزل قبل ما تبيع شقتك اعرضها على جارك ليه؟ ده من البر بالجار والإحسان إلى الجار جاري ممكن يكون حوش قرشين وبيدور لابنه على شقة عشان يجوزه بيدور لبنته على شقة عايز ياخد شقة جنبه علشان المكان ضيق فعايز يشيل الحيطة اللي ما بينهم ويوسع الشقة على أولاده فلما تيجي تقول له يا جاري العزيز أنا معزل وهبيع شقتي هل لك فيها محتاجها؟ الله يبارك في عمرك الله يكرمك ويكرم أصلك فعلا أنا بدور لابني على شقة ربنا يجازيه كل خير فيشتريها منك ويدعي لك العمر كله لكن انت ممكن تبيع شقتك لواحد لانسان انسان يعني ما عندوش اخلاق ويجي يسكن جنب جارك الحبيب الطيب يأذيه ويعمل فيه اللي ما يتعملش الجار يقول الله يسامحك انت اللي بالتنا بجار السوي اللي جنبنا ده فتعرض بيتك او تعرض ارضك سواء ارض او بيت او شقتك تعرضها على الجار قبل قبل ما تبيعها رقم 12 ان انت ما تم- ما تمنعش جارك انه يغرس في الحيطه اللي ما بينك وما بينه خشبه او مسمار او اي حاجه في جار يتضايق ت- تقول له مثلا عايز احط كذا يقول لك ما- معلش ما تحطش حاجه في الحيطه الحيطه ممكن مش عارف ايه اسمح لجارك انه يستمتع ببيته ويستمتع بجيرتك الجميله طول ما انت عايش اخر حاجه ان انت لو هتطول لو لو ليك شقه او ليك بيت او ليك ارض وهتعمل جدار بينك وبين جارك ما تطولوش قوي بحيث ان انت تحجب عن جارك الميه والهواء والشمس والنور فتاذيه اساله قول له يا جاري انا عايز اعمل سور بيني وبينك السور لحد فين ما يضايقكش يقول لك لو عملته مترين مش هيضايقني اكتر من كده ممكن يضايقني تعالوا نختم تعالوا نختم بصور جميلة جدا من قصص الصالحين مع جيرانهم يا سلام شيء جميل جدا جدا جدا كان في واحد اسمه ابن المقفع كان ليه جار جاره دوت يعني كان عليه دين وتعب حصل مشاكل بالنسبة له فقال أبيع بيتي عشان يعني أسد ديني فجم جه جاره بقى اللي هو ابن المقفع ده لما عرف ان راجل استدان وعليه ديون كتيره جدا وهيبيع البيت فقال لا يمكن احتفظ ببيتك وهذا هو المال الذي تحتاجه اليه راح مديله الفلوس القاضي شريح كان لما كان كان يحب يربي قطط عنده في البيت فكانت لما قطه تموت ما كانش يرميها في الشارع كان يدفنها جوه بيته كان عندهم فناء في البيت كده يدفنها في الفناء فبيسالوه ليه قال لهم اخشى ان القيها في الشارع فيتاذى بها جاري الله اكبر مالك بن دينار كان ساكن جنبه والحكايه دي تحكى برضه عن آه، عبد الله بن المبارك تحكى عن الاثنين كان ليه جار يهودي جاره اليهودي ده اعزكم الله كان عامل حمام تواليت وكان عامل الصرف بتاع الحمام بيرمي في بيت مالك بن دينار تخيل حضرتك بدل ما يعمل الصرف على الشارع لا عامله على فين على بيت هذا الرجل فكان مالك بن دينار كان يحط الاذى والقاذورات بتاعت هذا الرجل اليهودي في اناء وبعد كده يرميها في اي مكان تاني فبعد مرور 20 سنه مالك بن دينار حس انه خلاص في بدايه الموت خلاص جاله مرض الموت فراح باعت لجاره اليهودي قال له يعني يا جاري العزيز انا متحمل هذه المشقه منذ 20 سنه وانا اخشى ان اموت بعد ايام فيجي جار تاني يسكن فلا يتحملك فارجو ان انت تحول هذه يعني هذا الصرف الى مكان اخر قال له انت تتحملني هكذا منذ عشرين سنه قال اجل قال والله ما تلك الا باخلاق الانبياء فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ابو حنيفه كان ليه جار يهودي كان بيعمل ايه معاه كان بيرمي له كل يوم القاذورات قدام بيته كل يوم هو ماشي يحط القاذورات قدام باب بيت ابي حنيفه فابو حنيفه كان ساكت كان يشيل القاذورات ويرميها وخلاص والله يسامحه في يوم من الايام خرج ابو حنيفه ولقى القاذورات دي مش موجوده طبعا الكلام ده بيحكى في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وحديث ضعيف لكن هذا كلام صحيح عن, عن الامام ابي حنيفه فالمهم فبص ما لقاش القذاره دي مرميه قدام بيته قال فين القذاره اللي كانت موجوده هنا اللي كان بيرميها الرجل جاري قال له جارك مسجون دلوقتي في دين عليه فاتسجن فراح الشرطه راح اسم الشرطه وطلب من من رئيس الشرطه ان هو يعفو عن هذا الرجل وسد دين هذا الرجل من ماله الخاص الامام بن حنيفه كان تاجر فراح سدد فلوسه فسد الفلوس فرئيس الشرطه قال له والله يا امام ببركه مجيئك الى هنا والله لاعفون عنه وعن كل مسجون سجن في هذا اليوم خرج الرجل اليهودي وخرج كل المسجونين بسبب الامام ابو حنيفه فالرجل بيقول له بقى انا كنت برمي القاذورات قدام بيتك وانت تيجي تطلعني من السجن وتدفع وتسد ديني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد برضه اسمه سعيد بن العاص كان جاره برضه حصل له كده ظروف فحب يبيع البيت ويخرج فعرض البيت البيت كان يستاهل كام مثلا مثلا 1000 دينار قال لهم البيت ب 2000 دينار قالوا ازاي ده البيت ما يستاهلش غير ألف دينار قال لهم ألف دينار ثمن البيت وألف أخرى لجوار سعيد بن العاص هذا الرجل الطيب المبارك فلما علم سعيد بذلك بكى ثم راح ودفع له الألفين دينار وقال له احتفظ ببيتك والله لا أريد جارا غيرك الإمام أحمد بن حنبل كان في يوم من الأيام كان ساكن في بيت وأختم بهذا العنصر آه، كان ساكن في بيت فجه رجل رجل كان عنده حوالي مثلا 20 بيت كان من ضمنهم بيت الامام احمد فلما حب ياجر البيت اللي جنبه فالامام احمد كان ماجره مثلا ب 10 دنانير فالراجل اجر الدار اللي جنبه ب 30 دينار فالراجل بيقول له طب الايجار زاد ولا ايه؟ انت مش مأجر للامام احمد ب 10؟ قال له ايوه وكل البيوت ب 10 قال له طب اشمعنى ده ب 30؟ قال له 10 ايجار الدار و20 لجوار الامام احمد هو الجوار ده ببلاش ربنا يا رب يرزقنا واياكم حسن الجوار واجعلنا واياكم من الذين يتبعون اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كل الناس اتمنى نحسن لجيراننا اتمنى النهارده تخبط على جارك وتسلم عليه وتاخد له ان شاء الله حتى ورده تقدم له اي هديه ان شاء الله حتى دستة جاتوه اي حاجه ازازه ريحه اتمنى تقول لجارك ربنا يبارك في عمرك لو احتجت حاجه انا اخوك وانا جنبك اتمنى على الاقل لو ما احسنتش لجارك وما قدرتش فلا تؤذي جارك تعالوا نستقبل ان شاء الله ايميلاتكم واتصالاتكم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جينا للفقرة الفقرة الأخيرة فقرة الاتصالات والإيميلات ربنا يحفظنا ويحفظكم الأخت نور من بودابست بتقول بالنسبة للخشوع في الصلاة هل حرام ان انا اغمض عيني في الصلاه علما ان هذا الشيء يساعدني على الخشوع الحقيقه موضوع ال- الاغماض العينين في الصلاه ليس من السنه يعني من السنه ان انا اكون مفتح عيني وناظر الى موضع سجودي لكن لو كان في شيء هيشغلني عن الصلاه بمعنى حاجه معديه ديكورات موجوده في المكان او ان انا وانا وانا مفتح عينيا مش قادر اخشع قوي في صلاتي فهنا يجوز ان انا اغمض عينيا في الصلاه لكن لو حسيت وانا مغمض عينيا لان ممكن الشيطان يلعب بيا في الحته دي وحسيت ان انا وانا مغمض عينيا الشيطان بيعرض لي صور معينه فتح عينيا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم آم، اخت بتقول رساله مؤثره جدا جدا والله انا اثرت فيا قوي بتقول زوجي اصم وابكم ويصلي والحمد لله عندما يصلي بيقرأ بسورة الفاتحة فقط وينطق التكبيرة يا- مش عارف قالت لي يعني مش فاهم الحقيقة الكلمة ديت يعني وينسق وينسق كتباب الصاد التكبيرة لأنه لا يقدر على النطق هل تجوز صلاته؟ طبعا تجوز صلاته إن شاء الله وربنا يأجره ويكرمه رب العالمين بتقول عندما يصلي صلاة الجمعة في المسجد هو لا يسمع فلا يستطيع سماع الخطبة لكنه ينظر وي- وينصت تجوز صلاته طبعا وربنا يأجره ويكرمه يا رب العالمين و- ويعفو عنه يا رب العالمين أمة الله من مصر السلام عليكم وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود أهلا بحضرتك ربنا يعزك آه، انا لو سمحت انا كنت بس اسال حضرتك على حاجه انا زوجي لا بيصلي ولا بيصوم حتى رمضان نعم و... وكثير الخيانه جدا ليا وكذا مره اكتشف مواضيع كتير قوي ربنا وانا يعافيك بدور وراه يعني انا كل شويه اتصل على موبايل عشان اشوفه مشغول ولا لا فانا ربنا عايزه يعافيك.
تقول تقول لي حاجه اللي بيها ما اكبر دماغي واخلي بالي من ولادي بس الله يحفظك يا أمة الله ربنا يحفظك أنا عايزك يعني إيه أولا استعيني بالله سبحانه وتعالى هي صوتها هي بتسأل بتقول إن زوجها ما بيصليش ولا بيصوم وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب بيقع في الخيانات يعني آه، خيانات الزوجية فأنا عايز أقول لها وأقول لكل واحدة بتمر بحالتها عايز أقول لك استعيني بالله سبحانه وتعالى وحاولي تذكريه بالله باللين وبالرحمة وبشكل غير قاسي وغير مباشر و- ولا داعي في في مسألة الخيانة بالذات لا داعي إن أنت تحسسيه اه انا مطلع على خياناتك انا عارفه ان انت بتعمل لان ده هيخليه يعند اكتر والانسان ممكن يكابر انما ممكن تلمحي له آه، في ان يعني آه، آه، في ب- ب- ان انت تذكري له بعض امثله جميله جدا من اخلاقيات السلف ووفائهم لازواجهم و- والى غير ذلك فهو يفهم واللبيب بالاشاره يفهمه لكن عموما لو استمر على ذلك فلا بد ان انت مش لازم تتكلمي عن الخيانه لكن تتكلمي عن الصلاه اللي هي الاساس ت- فحكموا من اهله وحكموا من اهلها وتقول لهم ان انا لو ما كانش هيواظب على الصلاه ويصلي فانا لا استطيع ان انا اعيش مع واحد لا يصلي ولا آه، علاقه له آه، ب- بدين الله سبحانه وتعالى. ام يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يديك الصحة يا رب ويبارك لنا في عمرك امين يا رب العالمين أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك اتفضلي هو أنا والدي توفى وكنت في أنا وأخويا وأمي نعم وهو يعني ساب لنا شقة نعم وبعدين إحنا بعنا الشقة ديت لما كبرنا نعم وأخويا خد نصيبه مم.
وأنا وأمي أمي خدت ب- بنصيبي أنا وهي شقة بس باسمها هي نعم
وبعدين دلوقتي أنا ما خدتش حقي نعم واسمي مش محطوط على عقد الشقة اللي هي والدتي خدتها ديت نعم فما فيش أي حاجة تثبت إن أنا كان ليا نصيب ولا حاجة نعم بس وهي والدتي بتقولي إن هي يعني مش هت مش هتبيع الشقة وتديني حقي وبتقولي إن استني وأنا لما الظروف تتيسر معايا هبقى أديكي حقك ربنا فأنا يكرمك كان يا ساعة يوسف.
لما بعنا الشقة كان نصيبي آه، مبلغ معين يعني ساعتها نعم فالمفروض إن هو دلوقتي أنا بقالي ست سنين ما خدتش إلا حقي مم.
هاخده برضو هو هو المبلغ ولا المفروض ان الشقة ان هو زاد يعني مع زيادة الشقة اللي هي امي خدتها والله شوفي ام يوسف ربنا يبارك فيك انا دائما آه، مسائل الخلافات في مسائل الميراث التي تحدث ما بين الاسر وما اكثرها يعني مشاكل الميراث التي تحدث بين الناس كتيره بشكل مش طبيعي تلاقي الناس حبايب وزي الفل مع بعض واول ما يحصل حاله وفاه وفي ميراث تلاقي الك- يعني ربنا يعافينا ويعافيكم كل واحد في ناحيه والمشاكل بتكتر عايزين نقول يعني ان احنا ما ننساش الصله و- و- وال- وال- وال- والحب اللي ما بين الاسره اللي ربطهم برباط ال- ال- ال- يعني آه، المحبه طوال السنوات دي كلها انت لو ليكي حق عند الام اطلبيه ولكن باللين في النهايه دي امك يعني انت حتى سامحيني انت حتى لو لو تنازلت عن كل ما تملكي لامك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك فانا ارجو ان انتوا تخلصوا المساله ما بينكم كده باللين من غير مشاكل وربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين الاستاذ محمد سعود بيقول انا والحمد لله محافظ على صلاتي وقراءه القران وجميع اذكار الصباح والمساء واوراد كثيره لدرجه اني لا تمر ساعه الا وانا ذاكر لله سبحانه وتعالى ربنا يحفظك ويبارك فيك فكيف اعرف ان الله راض عني دائما كان احد السلف لما كان يسال تلميذه بيساله بيقول له كيف اعلم ان الله عز وجل راض عني قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك كون أن ربنا يقيم حضرتك في الصلاة وفي العبادة والصيام والذكر والقرآن هو ده مقامك عند ربنا ولو ما كانش ده مقامك عنده يعني لو ما كانش بيحبك ما كانش يقيمك في هذه الطاعة ربنا يا رب يستعملنا وإياكم في الطاعة مين معانا أستاذ أحمد؟ المدام نعمة السلام عليكم عليكم السلام مساء الخير يا دكتور عليكم السلام ازي حضرتك آه الله يسلمك آه في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله بيقول عليه وسلم.
لعن الله اليهود اتخذوا قبور م- انبيائهم مساجد نعم طب احنا دلوقتي مسجد الرسول عليه الصلاه صلى الله عليه والسلام وسلم.
لما بنزوره بنروح نصلي فيه نعم طب ده كده يبقى صح ولا غلط؟
هوضح لحضرتك حاجة نعم حاضر آه، بصوا يا جماعة هو الحديث آه، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا طيب هو المقصود هنا ان انا ما اخشش مسجد فيه قبر بقى او او ما اعملش او ما اعملش قبر جوه مسجد المسجد ده مكان عباده ايه اللي يخليني احط مقبره جوه مسجد تمام فلما حصل حاجه زي كده طبعا في ناس بسطاء وفي ناس متعلمين المتعلم لو دخل مكان زي ده لا يمكن هيقول ماذا ده يا فلان انما في ناس بسطاء جدا جدا وبيكون مثل هذه الاماكن فتنه ليهم فبيخش ماذا ده يا فلان لو خلت بنت تخلف ولو خلت مش عارف ايه بتبقى مشاكل مشاكل ممكن توقع الانسان عياذا بالله في امور تخالف العقيده فانما بعض الناس بيستدل بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم جوه مسجده قبر النبي ليس بداخل المسجد انما قبر النبي كان في غرفه ام عائشه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما دفن ما دفنش في المسجد خدوا بالكم من الحته ديت النبي لم يدفن في المسجد وانما دفن في غرفه ام عائشه طب ليه دفن في غرفه ام عائشه ليه ما دفنش في البقيع لانه هو الذي اخبر ان الانبياء لم- اذا ماتوا يدفنوا في المكان الذي يموتون فيه كما أخبر صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أمنا عائشة دفن في غرفة أمنا عائشة غرفة أمنا عائشة كانت جوه المسجد لا ما كانتش جوه المسجد كان بينها وبين المسجد سور يعني كانت بره المسجد ولكن الوليد بن عبد الملك حينما آه، أراد أن يجد أن يوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واستشار عمر بن عبد العزيز واستشار الحسن البصري استشار عدد كبير جدا من العلماء في ذلك الوقت فأشاروا عليه بأن يوسع من الجهة الأخرى يعني لو إن آه، المسجد أهو مثلا أهو وآدي مثلا آه، المكان اللي فيه قبر النبي عليه السلام فقالوا له عايز توسع وسع من الناحية دي ما توسعش من الناحية دي اللي فيها إيه اللي فيها غرفة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم فما كان منه الا ان هو آه، راح موسع من ناحيه من الناحيه اللي فيها قبر النبي وغرفه امنا عائشه آه، آه، صلى الله على النبي محمد فاللي حصل ان اصبح قبر النبي جوه المسجد لكن هو اصلا ما كانش جوه المسجد وهناك ربنا يحفظهم يا رب العالمين في اخواننا في السعوديه ربنا يجازيهم كل خير على اللي بيعملوه في الحرمين وعلى هذه الخدمات التي يقدموها للحجيج والزوار بدأوا يوسعوا من الأماكن التانية ويقصروا المسافة من الناحية دي لحد ما أصبح الآن القبر في مكان شبه منعزل قريب من الباب يبقى إذا لا حجة هنا في أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم جوه المسجد هو قبر النبي لا يعتبر داخل المسجد وإنما هو في مكان مصور قريب من باب المسجد لكن آه، ولم يكن أصلا القبر جوه المسجد وإنما كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة أمنا عائشة الأخت رفيدة من السودان السلام عليكم
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف يا شيخ أهلا وسهلا يا ريت نوطي التلفزيون ونسمع التليفون أهلا بحضرتك
يلا ده اسال عن كيفيه الخشوع في الصلاه آه، خيفية الخشوع في الصلاة ده احنا بقى ذكرنا ثلاث دروس كاملين حضرتك لو شفتيهم إن شاء الله خش على الموقع الرسمي لقناة اقرأ أو الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري تلاقي إن شاء الله عليها الثلاث دروس كاملين كل درس ساعة ونص عن كيفية الخشوع في الصلاة ربنا يرزقنا وإياكم نعمة الخشوع في الصلاة الأخت سعاد من المغرب مشكلتي الثبات في الصلاة آه، أو على الصلاة لا أدري ما العمل ادعوا لي ولزوجي في الث- بالثبات على دين ربنا يثبتك ويثبت الجميع يا رب العالمين مشكلة الثبات على الصلاة مشكلة المحافظة على الصلاة يعني أمر وإن كان صعب لكنه سهل وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه ربنا بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الصلاة دي ممكن تكون تقيلة قوي على قلب بعض الناس إلا على أهل الخشوع لو أنا بصلي كده صلاة بخشوع أنا أتلذذ كما قال أحدهم كابدت الصلاة عشرين سنة وتلذذت بها عشرين أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها فأنت ما عليك إلا إن أنت حضرتك ربنا يحفظك يا أخت سعاد أول ما تسمعي الله أكبر الله أكبر خلاص الله أكبر من كل شيء لو بتطبخي سيبي الأكل وقومي صلي لو ب- بتشتغلي بتذاكري سيبي كل حاجة وقومي صلي لو قمت صليت الفريضة في ساعتها مش هيتراكم عليكي اكتر من فريضه ايه سبب ان الناس بتسيب الصلاه ان بي بيسيب مثلا بتس او بتسيب الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء فيجي اخر اليوم فيلاقي عليه ايه أربعة ظهر ده غير السنن بقى أربعة ظهر وأربعة عصر وثلاثة مغرب وأربعة عشاء يا خاب يا رب ده لسه أصلي كل ده طب خلاص أنا هبدأ الصلاة من بكرة يروح سايبها ويجي بكرة برضه يتراكم عليه فالصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا له وقته وله مواقيته حي على الفلاح خلاص سمعنا وأطعنا لا حول ولا قوة وشوف لما بيتقال في الأذان حي على الصلاة أو حي على الفلاح بنقول إيه لا حول و... مع إن في كل الأذان بنقول زي ما المؤذن بيقول بالظبط إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إنما في دي بالذات لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح بنقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله لأننا لا يمكن أننا نستمع هذا النداء واروح واتوضى واصلي في المسجد وبيت ربنا او المراه مثلا ليس عليها صلاه الجماعه انها ممكن تصلي في بيتها لو حابه تصلي لا تمنع اماء الله مساجد الله لكن انا مش مش ه- مش ه- مش ه- مش, ه- مش هقوم اصلي الصلاه دي كلها الا بلا حول ولا قوه الا بالله بحول الله وقوته سبحانه وتعالى ام محمد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا فضيله الشيخ ازي حضرتك الله يبارك فيك فضيله الشيخ رجاء عايزه رقم حضرتك بس لان في مشكله عائليه جامده جامده ومحتاجه ان انا اخد راي حضرتك فيه ربنا يحفظكم في كنترول ان شاء الله يا أم مح- محمد ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك الاخت عبير بتقول من فضلك تعمل حلقه عن كيف وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقوق النساء عند الطلاق الله اكبر انا عامل حلقتين ان شاء الله يكونوا من نصيب قناه اقرا هنا ان شاء الله في اسمهم الطلاق الناجح الطلاق في طلاق يبقى ناجح اه احيانا يا جماعه الطلاق بيكون حل لمشكلات كتيره لكن الاصل احنا مش عايزين طلاق عايزين كل بيوت المسلمين تكون عايشه في امان واستقرار ومش لازم يكون الزوج عايش مع زوجته يعني الحياه الرومانسيه اللي كانوا بيشوفوها زمان في الافلام واحمد ومنى والحياه دي كلها مش لازم يكون حابب المنظر ده انما الحياه بتكون من اجل ان احنا نعيش عيشه ترضي ربنا بحترم زوجتي وبحبها وبقدرها وهي تحبني وتحترمني وتقدرني مش لازم الحب الرومانسي انما حب العشره عشره يا اخي عشره ما بيننا وبين بعض 15 سنه 20 سنه 30 سنه اصبح هنا الزوج والزوجه بيوصلوا لمرحله صدقوني بيوصلوا لمرحله كانهم اخوات كانهم فعلا اخوات والزوجه تقول اصله ما بقاش يقول لي كلمات عاطفيه مش لازم يعني هو جميل جدا جدا ان الزوج يكون عنده قدره ما شاء الله انه بعد 20 30 سنه ما شاء الله لسه بيقول آه، بحبك وبموت فيكي و... وعندي آه، انتفاخ في المشاعر وتضخم في الاحاسيس وورم في ال... اه يعني ايه يعني يقول الكلام الحلو ده لكن لو ما كانش هيعرف يقوله او ما كانش قادر يقوله فكفايه ان هو بيقدرك وبيحترمك وعشان خاطر الاولاد لما بينشأوا بين ام واب بيعيشوا حياه جميله وبيطلعوا اسوياء ولما بيكون اب في ناحيه وام في ناحيه الاولاد بيطلعوا معقدين نفسيا صدقوني وان تظاهروا بغير ذلك فعشان كده بنقول ان ان ان حتى لا قدر الله لو حصل طلاق فالام تحترم الاب والاب يحترم الام الاثنين يحترموا بعض لان الولد لما يلاقي ابوه بيقول له خد بالك من امك دي حبيبتك دي انسانه فاضله يا ابني مفيش نصيب بيني وبينها لكن هي انسانه فاضله تروح للام تقول له خد بالك من والدك ده انسان فاضل ومحترم وهو اللي معيشنا وبيكرمنا و و كل فضل ربنا سبحانه وتعالى الولد يعيش حياه سويه رغم ان الام في ناحيه والاب في ناحيه انما لما يروح للام تسب في الاب والاب يسب في الام الولد بيعيش ضغوط نفسيه وعقد لا تتخيلوا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين ويكون قريبا الدرس ده ان شاء الله على قناتنا الحبيبه قناه اقرا ام محمد من لندن السلام عليكم محمد من لندن السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا شيخ محمود اهلا يا حبيبي ربنا يعزك
ازي حضرتك يا شيخ محمود ربنا يعزك ويحفظك يا حبيبي
والله مبسوطين جدا ان احنا بنتكلم حضرتك الله يسعد قلبك بلقاء النبي على الحوض يا رب العالمين الله يخليك يا شيخ محمود يا رب تتسنى كده يا ربنا يوفقنا في البلد اللي احنا فيها ربنا يعينكم ويكرمكم يا رب العالمين ويوسع عليكم ويحفظكم في غربتكم يا رب العالمين ربنا يبارك فيكم يا رب الله يخليك يا شيخ محمود في مشكله كده يا شيخ محمود عاوز احطك عليها اتفضل حبيب قلبي بس سريعا معلش عشان معانا معانا تليفونات كتير
والله انا هنا متجوز واحده اخت فلسطينيه نعم عندها امها عايشه هنا في في بيت لوحدها هي واثنين اخوات عندها اثنين صبيان فعندها الاثنين اخواتها مصاحبين بيجيبوا بنات على البيت والحاجات ديت فانا انا اولاد ان هم يروحوا هناك بس مخلي مراتي هي تروح قلت لها تروح عند امك تشوفيها والحاجات ديت نعم فانا اولادي ما راحتش هناك عشان ما يشوفوش المناظر اللي بتحصل نعم هل هذا هل ده حرام عليا ولا ولا حلال ولا خليهم يروحوا ربنا هناك يبارك فيك لا انت بتحافظ على اولادك و... ومن باب اولى لو لو انت حاسس ان مز- مروح زوجتك ممكن ياثر عليها فممكن في الوقت دوت تخلي والدتها تجي لها حتى لو انت تروح تجيبوها تقعدوها عندكم مثلا يوم او يومين آه، يوم في الاسبوع حتى تقعدوها عندكم عشان ما تشوفش زوجتك المناظر ديت وفي نفس الوقت لابد ان تبذل الدعوه الرحيمه لقرايب زوجتك اذا كانوا بيعملوا حاجه غلط تبذل لهم الدعوه خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى لعل وعسى ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم مش انا اشوف الغلط فقط وابقى زعلان ومتضايق وبس لا لابد ان انا اتحرك وباسلوب جميل جدا ان انا اذكرهم بالله سبحانه وتعالى ومش لازم اقول لهم انتوا بتعملوا كذا انما اذكرهم بالله من خلال الكلام العام اللي هو انا بقول كلمه عامه كده انت تفهم من خلالها زي ما النبي كان بيقول ما بال اقوام يقولون كذا وكذا ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعرض في الكلام ولا يجرح احدا صلى الله عليه واله وسلم الاخت نعمه من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا الله وسهلا يخليك لو سمحت عايزه اسال حضرتك لما الست بتطلع من مصروف البيت صدقه تتحسب في ميزان حسناتها ولا ميزان حسنات زوجها يعني الاثنين بس طب حضرتك- يكون بس يكون صداقات يعني ايه صغيره يعني بمعنى ايه بمعنى ان مثلا زوج سايب لزوجته مثلا يعني مصروف في البيت 2000 جنيه مثلا 2000 جنيه فهي مثلا طلعت صداقات مثلا آه، آه، 2 جنيه 5 جنيه حاجة 10 جنيه حاجات يعني لا تحتاج الى الاذن لان عرف في- او عرفا يعني ان هي مش محتاجه اذن مبلغ بسيط انما لو هتطلع من 2000 جنيه مثلا 500 جنيه فلا بد ان تستاذن الزوج لان ممكن الزوج الزوج ياذن وممكن لا ياذن في الوقت ده ماله مفيش مشكله انما الحاجات البسيطه ديت لما بتطلعيها بتتحسب في ميزانك وميزانه في نفس الوقت دون ان ينقص ذلك من اجركما ابدا يعني لو هيتكتب لك خمس حسنات عشر حسنات هيكتب له برضه 10 حسنات مش هيبقوا العشر متقسمين خمسه ليكي وخمسه ليه لا الاثنين بيبقوا نفس الاجر وربنا يتقبل يا رب العالمين ويحفظكم آه، الأخت دينا صلاح عندي طفلة رضيعة تسهر بالليل وأنا أسهر معها وأحيانا أنام بالليل ولا أقدر أن أصلي قيام الليل أنت مأجورة إن شاء الله طبعا كلنا عارفين قد إيه الأمهات الله يكون في عونهم أي واحدة عندها طفل رضيع أو طفلة رضيعة ما بينامهاش الليل فعلا دي, دي حقيقة فعلا يعني يعني فعلا ما بتنامش الليل فانت مأجورة انت قعادك مع ابنك او مع بنتك وان انت ترضعيه وتكرميه وتدي له العلاج وتغس- وتغسليه له وتنظفيه وتلبسيه ده اجر لا يخطر على قلب بشر قد يكون افضل كمان من قيام الليل ليه انت تنشئي انسان مسلم وتحافظي على كيان انسان مسلم هيطلع بعد كده ويعبد ربنا وينفع الدين وينفع البلاد والعباد ب- ب- بمهنته بدعوته باي حاجه هيقدمها لهذا الدين او لهذا المجتمع فانت مأجوره ان شاء الله وان قدرت ان شاء الله لو نام شويه وانت يكون عندك قدره تصلي ولو ركعتين يبقى جزاك الله خيرا. الوقت اسماء من مصر السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا.
ايوه ايوه دكتور- ايوه يا شيخ محمود اتفضلي.
لو سمحت انا كنت حامل في الشهر الثامن آه، والجنين نزل نعم.
فعايزه اعرف يعني ثوابه عشان في بيقولوا لي ان انا ما كتبتش اسمه هي يعني مش هيلاقيني يوم القيامه لا يعني طبعا انت بتسميه ما فيش مشكله خالص بتسميه وب- وبي- بي- يعني وبيغسل ويدفن و- و- ولك اجر عظيم جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ان ان مولود اه، اتولد او او جه في في الوقت دوت وتوفي فهو ان شاء الله من اهل الجنه لانه لم يفعل اي شيء وانما انا اتعجب سبحانك يا رب شوف رحمه ربنا ان مولود هو اصلا وهو جنين مات وكان ممكن ما يكونش اصلا لكن ربنا يقدر انه يجي ويبقى جنين وتدب فيه الحياه ويموت علشان يخش الجنه لانه لم يفعل اي شيء والراجح من اقوال اهل العلم ان كل اطفال المسلمين بلا استثناء اذا ماتوا دون سن البلوغ فهم في الجنه شوف قد ايه فطبعا ده مثل هذا يعني ابشري بكل خير هذا يشفع لك يوم القيامه بين يدي الله وممكن ان شاء الله ينتظرك عند ابواب الجنه الثمانيه بس انت احتسبيه عند الله سبحانه وتعالى. الاستاذ عبد المنعم من المانيا عليكم اخ محمود نحبك في الله السلام عليكم اول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته واحبك الله الذي احببتني فيه انا ليا سؤال صغير انا كنت كان عندي شركه في مصر نعم.
شركه كبيره قوي في مصر وكان عندي موظفين وعمال نعم كان عندي واحد امين مخزن عندي كان امين جدا معايا وبعدين بعد خمس سنين كبر في الشركه بقى بقى, بقى مدير الشركه نعم عملوا له توكيل عام نعم الشركه فاخذ كل أخذ كل حاجه عندي ما شاء ما الله حاجه ما بقاش حاجه عندي خالص هو وفعلا كان امين جدا جزاه الله خير كده كده ولا نعم حتى كمان ده السنه كان خد لي خطفت الشيكات بتاعي من البنك وبقى يكتب يدي الناس الشيكات دي مليون جنيه مليون جنيه خد لا بالك حتى حول.
بقار الشركه خدوا كمان بقار حول ولا الشركه قوة إلا بالله.
آه، الدوله حوالي الان مثل مليون جنيه آه، اخدوا كمان خلاص وهو كبر بقى وكان من امين مخزن عندي هو اصلا اصلا اصلا كان شغال آه، كان ع- ع- عامل محاره وعامل شقه المحاره في دخول المحاره بقى شغال عندي امين مخزن حول ولا قوة وبعدين آه، بقى كبر بقى بقى هو حضرتك بقى بقى راجل غني جدا طبعا دلوقتي بقى رجل- بقى رجل اعمال دلوقتي راجل عميل كبير قوي ويقول لك كله بيك بيها.
كله ويقول لك كله بعرق جبين وكله من حلال يعني واخد بالك اه هو يعني إن الناس والناس كل اللي حوالينا عن شركتي في وسط 20 شركه في- في في مصر في شركه كده سبحان خيارات الله، ادارات سبحان الله.
فكل اللي حواليا عارفينه اصلا يعني أنت اصلا عندي ناس عارفة.
حضرتك لو ولا- ع- بس ما حدش عارف يقول الحقيقه كلهم خايفين يقولوا الحقيقه يعني حضرتك لو عندك آه، آه، آه، اوراق تثبت ان انت ليك عنده الحقوق دي كلها يعني انا انصحك ان انت تا- تاخد مجرى القضاء وتاخد حقك اما لو ما كانش عندك اي ادله يعني احيانا بيكون الانسان يعني ممكن ربنا يعفينا ويعافيك ممكن يتنصب عليه ولكن ما عندوش ادله لانه كان مش مدي اخوانه كان مدي الامان آه، الحقيقه احنا عايشين في وقت وفي زمن سامحوني يعني الانسان محتاج انه يكون حذر يعني آه، يعني كما قال عمر بن الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعني انا مانيش لئيم ولا اللئيم يخدعني ويضحك عليا يعني مفترض انا طبعا واحد من الناس انا اكتر واحد بي- يعني بيضحك عليه لكن يعني ايه يعني انا بنصح فقط فحضرتك لو قدرت خد حقك بالقضاء ما قدرتش احتسب عند الله سبحانه وتعالى وفي يوم وابشر ابشر يا استاذ عبد المنعم ابشر ان شاء الله في يوم هتاخد كل دوت حسنات ربنا يكرمك ويأجرك يا رب العالمين اخر تليفون الاستاذ هاني السلام عليكم عليكم السلام وبركاته ممكن اتكلم شو محمود اتفضل يا حبيبي معاك على الخط وبسرعه عشان خلاص قربنا نخلص يا اخي جزاك الله خير بحبك في الله والله احبك الذي احببتني فيه ربنا يعزك حبيبي والله انا سعيد جدا جدا ان انا اكلم حضرتك والله ربنا يسعد قلبك حبيبي ويسترك دنيا واخره يا رب يا رب بالله عليك يا اخي نفسي انك تدعي لي ولزوجتي ولاولادي بالله عليك الله يبارك فيك وبزوجتك واولادك ويبارك في كل المشاهدين اللي معانا دلوقتي ويبارك في كل المسلمين يا رب ويجمعنا واياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ال- بالنسبه لل- لل- للدرس ال- المره دي والدروس اللي فاتت كلها يا جماعه كانت كلها من كتاب ال- ليلى في بيت النبي اللي هو بنفس عنوان البرنامج ليلى في بيت النبي وربنا يا رب يجمعنا واياكم على خير فاضل لنا قد ايه يا استاذ احمد فاضل دقيقة ونص لازم ندعي بقى يعني قبل ما ن- بنودع حضراتكم إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين وارزقهم بالذرية الصالحة يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين يا رب وسد الدين عن المديونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسوهم اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين يا رب عجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اوعوا تنسوا واجبنا الأسبوعي ركعتين قيام ليل صيام اثنين وخميس إن شاء الله وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الاستغفار بحبكم في الله وربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس